بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل ومع طب القلب مع الدوران مع السريان مع الشريان مع الدقات مع الصمامات مع الدعامات مع كل ما يخص القلب من الداء والدواء من الصحة والشفاء يتجدد اللقاء ويتواصل نبض الحياة ويمكن حديثنا النهاردة عن غشاء رقيق وكيس دقيق حفظ به المولى عز وجل القلب وهو جوهرة ثمينة مصونة تستحق الحفظ والتمكين يمكن المولى عز وجل لما جه يتكلم في القرآن عن الرحم وتمكينه وتثبيته بحيث يكون الجنين في حماية قال في قرار مكين كذلك المخ يعني صندوق صلب بصلب لأن المخ عضو غير متمدد ما بيتحركش ما فيهوش لا نبض ولا انقباض ولا انبساط فتعملت الجمجمة من العظم الصلب الصلب من أقوى عظام الجسم لأن المخ ثمين جدا وغالي جدا وكل خلية فيه لا تعوض كذلك القلب هو عضو ثمين جدا وخلاياه ثمينة جدا وغالية جدا وكل خلية أيضا فيه من الصعب تعويضها لو حصل فيها تلف اتحط أيضا في القفص الصدري والقفص الصدري هو قفص عظمي لكن العظم بتاعه مختلف شوية الضلوع وعظمة القص اللي هي في منتصف الصدر ثم العمود الفقري من الخلف القلب متحرك ينقبض وينبسط وأيضا الرئة تتنفس شهيقا وزفيرا وهناك حركة دائمة فلازم القفص أو الحفاظ بتاع القلب والرئتين يكون متمدد قفص ديناميكي دايناميك ما ينفعش يبقى قفص صلب صلد زي المخ لأنه هو محتاج الحركة بينما مثلا المعدة والكبد هي طبعا لا تقل أهمية لكن خلاياها قابلة التعويض يعني مثلا عندنا بدل الكلية كليتين وعندنا الكبد لو الواحد هيعيش بعشر الكبد بتاعه ممكن يعيش مدى الحياة أما القلب في أي فاقد منه يؤثر على حياة الإنسان وعلى وظيفة القلب الانقباضية لذلك الحفاظ بتاع القلب وصيانة القلب كانت قوية ومتينة جدا وعندما يتحدث المولى عز وجل عن الغشاء بتاع النهاردة اللي هو غشاء التامور أو في اللغة العربية الفصحى الشغاف أشار إشارة معجزة يعني الإنسان بيتوقف أمامها ويتأمل من عظمة النص القرآني والإعجاز اللي هو سابق عصره احنا ما اكتشفناش ان الاعصاب بتاعه الالم اللي موجودة في القلب موجودة في الغشاء الخارجي بتاع غشاء التامور او الشغاف اللي هو بيحيط بالقلب الا اخيرا جدا بعد ما عملنا تشريح دقيق لكل اجزاء القلب اكتشفنا ان اعصاب الالم الموجودة في القلب موجودة في الطبقة الخارجية من غشاء التامور الخارجي فلما المولى عز وجل تحدث عن امرأة العزيز قال قد شغفها حبا شغفها حبا فقال ان الحب يعني تمكن منها وصل الى درجة من الألم والتعذيب لدرجة انه عمل ألم وهذا الألم وصل للشغاف فيشير الى ان مصادر الألم ومكان الألم وأعصاب الألم موجودة في غشاء الشغاف وزي ما قلت لحضراتكم أو غشاء التامور وزي ما قلت لحضراتكم ان هذا الاكتشاف لم يكتشف إلا في القرن الماضي في القرن العشرين بعد ما وصلنا للتشريح الدقيق للقلب وعرفنا ان اعصاب الألم موجودة بس في الغشاء الخارجي للقلب لو احنا شفنا هذا الغشاء الجميل المعجز هتشوف عظمة المولى عز وجل هو ما تلفش بس بطبقة واحدة انت لما بيبقى عندك جوهرة ثمينة وعايز تحافظ عليها بتحطها في علبة قيمة وداخل العلبة ايضا بتلفها بغشاء او بوريقة او بكيس يكون رقيق المولى عز وجل عمل كده في القلب يعني غشاء التامور او الشغاف انا جبت الكيس ده عشان يبين هو مش طبقة واحدة غشاء التامور هو زي كيس بالظبط كده وهذا الكيس رقيق جدا وناعم واملس واتحطت جواه مادة زيتية اللي هي ال serous fluid مادة زيتية عشان القلب ينزلق ما يلتصقش والطبقتين اتقفلوا مع بعض كده في الغشاء والقلب اتحط كده داخل الغشاء فبقى القلب محاط بكم طبقة الطبقة الداخلية بنسميها ال visceral pericardium أو غشاء التامور الحشوي اللي هو ملاصق للقلب وفي ال parietal pericardium أو غشاء التامور الخارجي غشاء التامور الخارجي يبقى الغشاء الخارجي ومادة هنا زيتية للتشحيم وبعد كده غشاء داخلي شوفوا كم طبقة بتحيط القلب والقلب محطوط جواها كده عشان ينزلق ويتحرك وبعد كده رئتين تنقبض وتنبسط فتبارك الله أحسن خالقين هذا الغشاء لما بيحصل فيه التهابات ممكن الإنسان يحس بالألم وزي ما قلت لكم قبل كده الألم هو جهاز الإنذار المبكر للقلب لكن ممكن يكون الألم نتيجة التهاب التامور ممكن يكون نتيجة انزلاق الصنان الميترالي ممكن يكون نتيجة قصور في الشريان التاجي ممكن يكون نتيجة ذبحة صدرية أو جلطة في الشريان التاجي تعددت الأسباب لكن الألم مهم جدا كمؤشر على ان في خلل أو مرض في القلب الغشاء التامور ده ممكن يلتهب في نزلات الانفلونزا البرد العادية يعني مثلا ممكن واحد يجيله فيروس انفلونزا يحصل التهاب في غشاء التامور يجيله ألم في صدره جامد جدا ويبقى الآن بيفتكر انه ذبحة صدرية لكن هو بيختلف عن الألم بتاع الذبحة ان هو ألم بيزيد مع النفس دايما يجي يقول يا دكتور لما اخد نفس جامد جدا احس ان في وجع جدا في صدري وجع شديد جدا في صدري فده ألم بتاع التهاب غشاء التامور بيزيد مع النفس ومع الحركة لما يتحرك كده مش مع المشي لا مع الحركة وهو قاعد حتى لو اتحرك بجسمه او لف شمال او يمين مع الحركة يحس بالألم لأنه بيحصل التصاقات في الغشاء ويبقى السائل ملتصق ويبدأ الواحد بالسماعة ممكن يسمع صوت بنسميه الرب اللي هو صوت التهاب ال pericardium يعني حضراتكم شايفين اللي بيبقى الموضوع كده ادي القلب وده الغشاء بيحيطه من طبقتين اهوت فلما بيحصل التهاب هنا بيلتصق الطبقتين دول مع بعض ممكن اي حركة تعمل زي نوع من الاحتكاك تعمل ألم فظيع جدا في الصدر ده التهاب الغشاء التاموري ايضا مرض الدرن ده ممكن يعمل التهاب في غشاء التامور لما يكون الالتهاب قاصر على بس التهاب بسيط مش مشكلة لكن احيانا هذا الالتهاب يحصل معاه زي نوع من الافرازات يبقى السائل اللي موجود في الغشاء ده الكيس ده يتنفخ يتملي ميه كده يبقى هيضغط على القلب يعني هيبقى بدل ما هو كيس ملتصق فيه كمية بسيطة من السائل يبدأ يتنفخ ويعمل زي البالونة ويضغط على القلب بنسميه ال cardiac tamponade او اللي هو ان غشاء التامور او الشغاف بيتملي بالسائل بكميات كبيرة جدا ويضغط على القلب فيمنع ان القلب يملى كويس فيحصل ما يسمى cardiac tamponade او ان هو هبوط القلب نتيجة ارتشاح السائل اللي موجود في غشاء التامور زي ما قلت لحضرتك الدرن من الامراض اللي هي ممكن تعمل كده الناس هيقولوا لي الدرن ده احنا خلاص نسيناه او ده مرض بتاع السل الرئوي اه الدرن ممكن يصيب الرئه ويعمل السل الرئوي لكن ايضا ممكن يعمل التهاب في غشاء التامور وايضا ممكن يعمل التهاب في غشاء الامعاء المساريقه بيسموه tuberculous peritonitis فهو الدرن ممكن يصيب كذا جزء في الجسم والحقيقه هو رجع تاني للاسف بعد ما احتفلنا وتهللنا وفرحنا ان نسبه حدوث الدرن قلت كتير جدا على مستوى العالم لان للاسف بعض العادات اللي هي دخلت المجتمع بتاعنا ويمكن انا كنت لسه ضيف قريب في مجلس الرحمه وتكلمت عن الشيشه وخصوصا احنا داخلين على رمضان والمفروض ان هو موسم العبادات والطاعات لكن هو موسم الشيشة الرمضانية في الخيمة الرمضانية اللي انا اسميها الخيبة الرمضانية الخيبة الرمضانية هتبص تلاقي الفتيات والشباب يفتخروا بالشيشة بانواعها المختلفة وتلاقي بينقل اللي هو اللي من واحد لواحد يقول لك ايه ما انا بغير المبسم مفيش عدوى انت بتغير المبسم لكن اللي ونفس ال container ال container اللي هو بيحتوي برضه المادة المائية اللي هي بتبقلل مع الشيشة دي بتنقل العدوى بتتنقل لذلك السل رجع تاني والدرن الرئوي رجع تاني والدرن ممكن يصيب زي ما قلت غشاء التامور ويعمل الالتهاب الدرن بتاع غشاء التامور ممكن يصيب غشاء الامعاء ويعمل tuberculous peritonitis او التهاب الدرني للمساريقة او الامعاء اذا الشيشة من اسباب رجوع الدرن وعشان كده التدخين يعني مشاكله لا تنتهي ويمكن ان شاء الله المرة الجاية اخصص حلقة كاملة عن التدخين والقلب التدخين والرئة التدخين يعتبر يعني طاعون العصر نظرا لانتشاره في مجتمع المفروض ان هو بيحاول يوفر الموارد المالية بتاعته للنهوض بالصحة للأسف احنا بنصرف مليارات على التدخين بنحرقها في الهواء وندور على مليارات تانية عشان نصلح ما أفسده مش الظهر بقى ما أفسدته السيجارة وما أفسده التدخين أيضا من ضمن أسباب التهاب غشاء التامور جلطات الشريان التاجي ودي بتحصل متأخرة شوية يعني تبص الواحد يجيله جلطة في الشريان التاجي وياخد الدواء المذيب للجلطة أو يعمل دعامة ويفتح الشريان وبعد أسبوعين أو ثلاثة يجي لي بينهج جدا وعنده وجع في صدره أقول له الوجع بيزيد مع النفس يقول لي أه بيزيد مع النفس أسمع صدره كده بسمع صوت خروشة معينة هي مميزة لالتهاب غشاء التامور أقول له ما تقلقش هو بيبقى خايف تكون دي جلطة جديدة أو يكون الدعامة قفلت أو يكون حصل مشكلة في القلب تاني أقول له لا ما تقلقش ده في غشاء القلب الخارجي أو التهاب في غشاء التامور وهو بيتأخر أسبوعين لأن ده بيعتبر نوع من رد الفعل للجلطة يعني هو مش التهاب حاد ومش التهاب نتيجة ميكروب لكنه مرض مناعي وده بيبقى علاجه سهل لكن لو أهملناه زي ما قلت لكم ممكن يحصل تجمع في السائل زي ما أنا قلت ويبدأ ينتفخ غشاء التامور ويبقى زي البالونة اللي هتضغط على القلب كده هتعصر القلب يعني هتبقى بالونة من كذا ناحية مليانة منتفخة بالسائل بتاع البريكارديوم وتضغط على القلب بتقلل وظيفة القلب ده بيحصل مع جلطة الشريان التاجي أيضا قد يحدث مع جراحات القلب المفتوح يعني مثلا بعد جراحة القلب المفتوح بتبص تلاقي مثلا حصل تدخل جراحي وحصل زي نوع من تغيير الصمام تغيير الشريان وبيبقى الغشاء ده اتفتح فتتجمع فيه ميه فيجي لي بقى الميه كتير حواليه كده بضطر ان احنا نضطر نعمل لها بذل وندخل ابره كده عشان الغشاء يرجع للحجم بتاعه تاني زي ما قلت لحضراتكم هذا الغشاء الرقيق المعمول باعجاز وجمال ودقه والوظيفه بتاعته محدده القلب يتحرك بسلاسه وحفاظ للقلب وحفاظ على القلب فتبص تلاقي هذا الغشاء لو اعتورته بعض الامراض او بعض الميكروبات او بعض الالتهابات بيتحول الى مشكله في الحالات المزمنه بقى بتبقى مشكله كبيره جدا لان لو حصل التصاق بين هذا الغشاء وجدار القلب لازم تتعمل عمليه جراحيه ونفصل هذا الغشاء عن القلب ودي بتبقى من العمليات الصعبه جدا لان الالتصاقات بتبقى شديده جدا وبتبقى دمويه وبتبقى في اوعيه دمويه جدا التي تحيط بالقلب وتؤثر على عمل القلب نتيجه التصاق هذا الغشاء غشاء التامور زي ما قلت لحضراتكم يبدو انه يعني حاجة ثانوية لكن لما بنشوف الوظائف بتاعته وازاي هو يحافظ على ديناميكية القلب وحركة القلب وسلاسة عمل القلب دون ألم ودون احتكاك بالرئتين ودون احتكاك بالقفص الصدري ودون احتكاك بالأعضاء المجاورة يبين عظمة المولى عز وجل ونقول تبارك الله أحسن الخالقين كل تفاصيل خلق القلب هي معمولة بدقة تدل على خالق قدير وأذكر قول أبي العلاء أعجب للطبيب يلحد في ربه بعد درسه التشريح الدكتور اللي درس التشريح وعرف التفاصيل بتاعته وبعد كده لا يؤمن بإعجاز المولى عز وجل ده حاجة تستحق التعجب يبقى أقرب الناس إلى المولى عز وجل المفروض يكون الأطباء وأطباء القلب والتشريح بصفة خاصة اتصال ثم نستأنف الحوار عن التامور وأمراض التامور أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا عندي ارتجاع في الصمام المترالي ودلوقتي انا حامل يعني في الشهر الاخير يعني يعتبر في الثامن فاضل لي اسبوع واخلصه دلوقتي يا دكتور ما بقدرش اقف حتى على رجلي بنهج بطريقه فظيعه ما بقدرش اخد نفسي خالص نفسي مكتوم على الاخر وحتى ايديا لو حركتها بحس بنهجان على قلبي مش قادره اخد نفسي درجه الارتجاع كام اللي في الصمام هي لما عملت الاشعه قالت لي حاجه بسيطه جدا حاجه بسيطه طيب في انيميا لا ما فيش انيميا يعني الهيموجلوبين نسبته كام هي 10 و6 من 6 من 10 طب ما 10 ده قليل المفروض ما يقلش عن 12 اه الدكتور بتاع امراض النساء قال لي بالنسبه للحامل ده كده طبيعي لا مش طبيعي المفروض ان تعريف الهيموجلوبين ما يقلش عن 12 باي حال من الاحوال بالعكس ده في الطبيعي 12 المفروض الحامل يبقى اكتر لان في عندها الجنين الذي يتغذى عليها لكن ارتجاع الصمام طبعا ممكن يكون من أسباب تسارع نبض القلب وعشان كده انت يمكن تحتاجي دواء يهدي نبض القلب لازم تاخدي حاجة من مضادات البيتا ودي أشهرها يا إما حاجة قصيرة المفعول زي الاندرال تبدأ ب 10 مللي قرص ثلاث مرات ممكن ناخد الكونكور 2.5 مللي جرام قرص مساء فمهم جدا تاخدي حاجة تهدي ضربات القلب ولازم تحاولي ترفعي الهيموجلوبين ل 12 يعني الحاجات اللي هتساعد على كده في أكلات معروفة مثلا صفار البيض السبانخ الكبدة التفاح العسل الأسود التمر كل الحاجات دي بتحتوي على نسبة حديد عالية جدا والبدنجان الحاجات دي بتساعد على رفع الهيموجلوبين وتحسن الأنيميا لو الأغذية لم تنفع عندما لا ينفع الغذاء نلجأ إلى الدواء كما قال ابن القيم عندما لا ينفع الغذاء نلجأ إلى الدواء لما الغذاء ما يجيبش النتيجة في علاج الأنيميا نتجه إلى صرف الحديد والحديد منه حاجات كتيرة جدا في ساعات بيكون محطوط معها فيتامين زي فوليك أسيد بيساعد على امتصاص الحديد وأنا أنصح الحامل بقى اللي هي مثلا عندها الأنيميا دي ما تشربش الشاي ودي عادة سيئة جدا اللي هو شرب الشاي المباشر بعد الغداء مثلا أو بعد الوجبة الرئيسية لازم تسيب على الأقل فترة نصف ساعة يعني المصريين عندهم عادة غذائية سيئة وعادة صحية سيئة يقول لك احبس بالشاي احبس ماشي بالشاي بس ادي فرصة نص ساعة مثلا على الأقل عما الأكل يمتص والحديد يمتص لأن الشاي اللي أنت بتاخده مباشرة بعد الأكل مباشرة ممكن يمنع امتصاص الحديد وتلاقي الواحد بياكل أكل كويس وعنده أنيميا فالشاي ده من العادات السيئة لو شرب بعد الغذاء مباشرة أو بعد الأكل مباشرة ولازم نسيب على الأقل فترة نص ساعة ولو ساعة يبقى أحسن أنا ما عنديش مانع إنك تحبس بس تدي فترة للحديد يمتص لأن شرب الشاي المباشر بعد الأكل يؤدي إلى ترسب الحديد وعدم امتصاصه من الأمعاء وخروجه مع الفضلات والإنسان يجي له أنيميا رغم أنه واخد كميات كويسة من الحديد لذلك احنا بنحط ساعات في المركبات بتاعة الحديد اللي هي بتصرف فيتامين بيساعد على امتصاص الحديد ففي حاجات كتيرة جدا في الماركت في السوق اللي هي كأقراص حديد الدكتور يختار النوع المناسب للشخص المناسب برضه ما ينفعش تروح للصيدلاني تقول له اديني وصفة الحديد لأن في ناس بيجي لها مثلا إمساك من بعض الأنواع فبالتالي الدكتور اللي هو بيصرف الدواء أو بيكتبه هو اللي أقدر على اختيار النوع المناسب حسب يعني مثلا الحامل عايز نوع معين الواحد العادي عايز نوع معين حسب نوع الأنيميا كمان ودرجة الأنيميا ممكن يكون كمية أقراص الحديد التي توصف وأحيانا بنلجأ إلى الحديد اللي هو عن طريق الوريد يعني في بعض الحالات الصعبة والشديدة لما يكون الأنيميا شديدة جدا وأقل من ستة ممكن أن نصرف الحديد أو نعطي الحديد أو نحقن الحديد عن طريق الوريد والمحاليل وأيضا في بعض الحالات لما بتكون الأنيميا شديدة جدا والشخص مش قادر يصلحها في فترة سريعة وبدأ يشتكي من آلام الصدر والذبحة الصدرية بالظبط زي اللي عنده قصور في الشريان التاجي أو بقى عنده هبوط في الدورة الدموية أو هبوط في ضغط الدم بنلجأ إلى عملية نقل الدم ساعات نقل الدم بيكون علاج للأنيميا نرجع لموضوع حلقة النهاردة وعظمة الخالق البديعة والخالق المعجز في كل تفاصيل خلقته سبحانه وتعالى وخاصة خلق الإنسان وبالذات خلق القلب وغشاء القلب اللي هو موضوع حلقة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ألفت الإعجازية في أول حلقة شغفها حبا فقد حدد المولى عز وجل مكان الألم عندما قال شغفها حبا وقلت لحضراتكم أيضا أن العلم الحديث وعلم التشريح الحديث أثبت أن أعصاب الألم متركزة وموجودة بكثافة في غشاء التامور اتصال جديد سمية
ألو أيوة سمية السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي أيوة ألو.
أيوة سمية السلام اتفضلي عليكم.
وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور أنا من أسبوع كده جات لي ضربات شديدة ضربات سريعة اه وصلت آه، 180 أيوة وبعدين عملت آه، عملت رسم قلب وكده طلع ال- طلع الضربات ضربات آه، يعني عالية وبس آه، كويس يعني فعملت تحاليل وعملت ايكو طلع كل حاجة كويسة بس في بؤرة في القلب بتطلع كهرباء في القلب دي أول مرة تجيلك لا تجيلي جات لي آه، دي رابع مره او خامس مره عملت كل التحاليل وك- و- والغده الدر- الدرقيه سليم.
وعملت كل التحاليل بينت ان هي كهرباء في القلب فانا آه.
كنت عايزه اعرف ايه علاج كهرباء القلب يا دكتور ماشي طيب اتفضلي يا سمية
و- وعملت ك- يعني عملت ايكو كله ما فيش آه، كنت عايزه انبتك يا دكتور آه.
ما هو الايكو بص الايكو مش هيبين آه، كهربة القلب نعم.
الايكو مش هيبين البؤرة الكهربية هي ظهرت آه.
خلاص في رسم القلب احنا عملت ممكن نحدد رسمة.
مكانها انا هشرح ليكي ايه الحالة دي بالظبط وايه تفاصيلها وايه آه، طرق العلاج بتاعتها طب انا عايزه نمرة آه، نمرة تليفونك يا دكتور ممكن تاخديها من الكنترول اتصلي ارجعي لهم تاني وقولي لهم يديكوا النمرة آه، بالنسبة للأخت سمية المتصلة آه، بت- بتسأل عن موضوع مهم جدا ويمكن يخت- يحتاج يعني وقت طويل جدا في شرحه وعشان كده احنا هنأجل الإجابة عن السؤال بتاعها إلى بعد الفاصل وبعد كده هنشرح بالتفصيل كهربة القلب والبورة الكهربية وايه الادويه اللي بتتاخد وايه الطرق الحديثه لعلاج البؤره الكهربيه ولكن بعد الفاصل
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وامن وفعال ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي اي منتج عشبي لابد انه يخضع لابحاث علميه ودراسات مستفيضه خاصه في انقاص الوزن عشان نوصل لنتائج امنه 100% ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس انقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا ألترا سليم مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تيجي شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
بسم الله الرحمن الرحيم ويتجدد اللقاء في يوم تشرق شمسه على الكنانة بالأمن والأمان بالسلم والسلام بالصحة والعافية والمجد والرخاء إن شاء الله ويمكن كان في سؤال مهم جدا قبل الفاصل عن كهربة القلب من أخت سمية وبتقول إن عندها ضربات قلب بتصل إلى 180 وإن هي عملت الأشعة التلفزيونية وأثبتت إن هي سليمة إن الصمامات سليمة وعملت تحليل الغدة الدرقية وأثبتت إن هي سليمة والتحاليل سليمة لكن أنا بقول لها إن كهربة القلب ما بتظهرش في الموجات الصوتية وما بتظهرش في التحاليل كهربة القلب تظهر في رسم القلب على هيئة الضربات السريعة عندما يتسارع القلب يعني المفروض النبض الطبيعي بتاع القلب من 70 إلى 100 نبضة في الدقيقة يعني في اليوم القلب بيشتغل 100 ألف دقة لما بيكون في بؤرة شاذة يعني احنا عندنا البؤرة الطبيعية موجودة في أعلى الأذين الأيمن لما بيكون في بؤرة شاذة بيبدأ تشتغل بمعدل أسرع من النبض الطبيعي وبيبقى نقدر نحدد مكانها من رسم القلب بنجرب الأول الأدوية والأدوية الحقيقة بتبقى بتمنع لكن لا تقضي عليها تماما يعني القضاء على البؤرة الكهربية اللي هي الشاذة عن طريق موجات الراديو اللي هو الكي بموجات الراديو ويمكن أنا قلت في حلقة سابقة وهفضل أقول كل يوم أن الطب النبوي لخص ثلث علاج أمراض الأمة والطب الحديث أثبت هذا الكلام عندما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي أو علاج أمتي في ثلاث رشفة عسل شرطة محجم كية نار الكي فالكي دلوقتي احنا اكتشفنا ان هو حل لحاجات كتيرة جدا واهمها اختلال كهرباء القلب الناس هتسأل تقول القلب ده شغال بالكهرباء اه شغال بالكهرباء القلب ده عامل زي الموتور واحنا عارفين ان اي موتور بيبقى فيه بطارية بتشغله بتطلع الإشارة الكهربية من أعلى الأذين الأيمن تنتقل للأذين الأيسر وبعد تنزل البطين الأيمن وبعد كده البطين الأيسر فالقلب ينقبض بعدها مع كل إشارة كهربية انقباضة هذه البطارية الإلهية موجودة في أعلى الأذين الأيمن ويمكن أنا كل ما تيجي سيرتها أحب أفكركم بعظمة هذه البطارية وأقول لكم إن هذه البطارية اللي هي في حجم حبة القمح وحبة العدس فيها شحنة تكفي الإنسان لو عاش حتى 100 سنة في قلب يعمل 100 دقة في اليوم على سن السبعين بيكون دق ما لا يقل عن 2 مليار دقة 2000 مليون دقة وطاقة تكفي لرفع قطار سكة حديد أعلى قمة جبل في أوروبا حوالي 4000 ميل كل ده عن طريق بطارية قد حجم حباية القمح والعدس ويمكن احنا عندنا الموبايلات واللابتوب البطارية قد كده وتتكلم ساعتين أو تشغل اللابتوب ساعتين تبص تلاقيه عايز توصله للشاحن لكن ما شفناش حد وهو نايم وصل القلب بتاعه بالشاحن عشان يشحن بالليل البطارية فتبارك الله أحسن الخالقين هذه البطارية لما بيطلع بؤرة شاذة منافسة ليها بتشتغل بمعدل أسرع تتسلم منها الراية تبقى زي المايسترو الذي يتحكم في إيقاع القلب الجديد فلا بد من التعامل مع هذه البطارية عن طريق الكي بموجات الراديو وموجات الراديو احنا بنوصل للبؤرة عن طريق الأسطرة والأسطرة أنبوبة مطاطية زي أنبوبة القلم الجاف بس طرية بندخل عن طريق فتحة الفخذ اليمين وبتوصل للأذين الأيمن وبنحط واحدة عند منطقة هس واحدة في البطين الأيمن واحدة في الجيب الوريدي ونعمل خريطة من داخل القلب بنعمل رسم قلب من داخل القلب نعرف به نمط سيران أو مسيرة الشحنة الكهربية في الظروف العادية ونبدأ ننبه القلب حتى أنا بقعد أهزر مع العنين أقول له مش اللي عايز يصرف العفريت لازم يحضره الأول فأنا لازم أحضر الضربات الأول يعني بحاول أنبه البقرة دي وأعمل نوع من الضربات شبيهة اللي بتيجي للمريض في الوقت اللي هو بتجيله فيه ويقول لي آه هي فعلا دي الضربات وبعد كده نحدد مكان البقرة وبنلمسها بهذه الأنبوبة اللي هي طرفها طرف سن القلم الجاف ويعني حوالي 2 ملي وبنسخن تسخين بسيط جدا درجة حرارة 50 بالكتير قوي 70 انتوا عارفين الشاي بيغلي عن درجة حرارة 100 فزي كوباية لمسة كوباية الشاي السخنة يعني انت كوباية شاي بعد ما بتنزل من 100 ل 70 يا دوبك تقدر تمسكها كده وتشربه هي نفس اللمسة دي لكن هذه اللمسة كافية ان هي تغير النشاط الكهربي والايوني والكيماوي بتاع هذه البؤرة وتقضي على النشاط الكهربي بتاعها لان في ناس يقول لي يا دكتور كي هتعمل لي كي في القلب هو بقى يعني مفهومه عن الكي هجيب سيخ حديد بقى واكوي القلب من جوه لا ده ما بيحصلش انت لما بتشغل مثلا راديو او كاسيت فتره طويله تحط ايدك عليه تلاقيه بيسخن او حتى اللابتوب دي شغاله بموجات الراديو radio frequency هي دي موجات الراديو اللي بتسخن اللي هي بتشتغل في نفس في الراديو هي نفس موجات الراديو دي اللي احنا بنسخن بيها داخل القلب اتصال جديد منة الله أيوة السلام منة عليكم عليكم السلام أهلا يا منة اهلا حضرتك يا دكتور جمال ازيك يا منة أه، بقول لحضرتك يا دكتور نعم.
انا اخويا من فتره من اربع شهور أه، ما- يصح الصبح عادي طبيعي خالص بس على الظهريه ما كانش واكل ولا اي حاجه اه على الظهريه شرب كوبايه قهوه ساده كبيره قهوة قهوه سادة ساده كبيره على معده فاضيه على معدة فاضية اه بعديها على طول آه، لقيناه بيدوخ وما فقدش الوعي بشكل تام يعني آه.
آه، حاسس بينا وسمعنا بس مش قادر يتحرك داخل آه، ضغط وطي اه ضغط لا هو قال يعني لما رحنا المستشفى ان قال ضغطه آه.
وصل ل 150 150 اه رحنا المستشفى آه، آه، قسوه الضغط طلع وص- وصل 150 وقالوا هو اخد ايه كده قلنا له لا ما نشربش غير قهوه بس على معده فاضيه اه بس بعد كده اديله حقنه مهدئ وبعديها قام طبيعي خالص ما فيهوش اي حاجه بس بعد كده هو آه، اتعالج آه، كشف بره على القلب وكده هو شاك ان ممكن تكون في مشكله في القلب ولا حاجه آه.
إيه، لا مفيش اي تاريخ مرضي ليه مفيش هو بس تاريخ مدخن مرضي.
وبيشتكي بس من الكوليسترول.
مفيش تاريخ مرضي عنده ومفيش تاريخ مرضي في العيلة لا مفيش خالص طيب كويس وبس بيشتكي من الكوليسترول بس بيعالجه هو عنده كوليسترول اه بس بيتعالج يعني هو عنده كام سنة هو عنده 35 سنه والكوليسترول ظهر يعتبر في سن بدري كده طالع عنده كام ده الكوليسترول ممكن بدري يوصل 30 سنه او يعني اواخر العشرينات اوائل اه الثلاثينات بدأ برضه بدري اه مم.
بس هو وزنه بيتعالج زيادة يعني.
شوية وزنه نعم.
زيادة وزنه آه، وزنه مش عارفه ممكن يوصل- يعني هو تخين وزنه زيادة لا، بالنسبة هو لطوله طويل آه، آه.
ممكن يوصل 185 سم اه وزنه حوالي كام يعني متناسق مع طوله 95 اه طيب ممكن 95 مفيش كرش كده او حاجة لا بس هو بيعمل رياضه فبينزل على طول يعني طيب هو وبعدين الفترة دي حضرتك بس كشف بره فادوا له ادويه كتير منها الكونكور والزانكس للاعصاب بس ما فيهوش مع كل الدكاتره قالوا ما عندوش اي حاجه في القلب مم.
ما بيشتكيش من اي حاجه في القلب تمام.
بس هو دكتور على طول حاسس سامع ضربات قلبه هو سامعها.
ضربات.
اه سامعها لو نام او حط ايده على القلب سامع ضربات بشكل يعدها كمان متكررة اه متكرره وسامعها مم.
لو عمل اي مجهود زياده بيسمعها اه بس- عمل موجات صوتية على القلب اه عمل مدرسه فعلا بينت ان هي كويسة كويسه جدا وعمل هولتر مفيش مشكلة في الصمامات لا ما فيش وعمل هولتر الهولتر باين ايه آه هو نايم 51 طبيعي وهو صاحي من 43 ده يوم واحد 24 ساعة اه 24 ساعه وهي الضربات بتجيله كل قد ايه دلوقتي لا آه لا دلوقتي هو اخر اخر حاجه عملها عمل منظار هو قالوا له ممكن تكون في مشكله في المعده اه اللي هي ممكن ان ممكن يكون الدم بيتجمع في المعده فبيأثر على الد- ضربات القلب اه فابدا عمل منظار آه، في المعده آه، فبينت ان ممكن يكون عنده ش- شرخ بسيط جدا في المريء وعنده جرثومه في المعده ما يعملش برضو ك- ما كضربات مش عارفة اه يا دكتور هو دلوقتي حاسس ان عنده مشكله في القلب بس يعني الكونكور برضو ما ريحوش اه الكونكور ما ريحوش ولا الزنكس لا خالص والضربات سريعة أنا بتيجي دكتور نفسي والضربات سريعة بتيجي لا هي مش نفسية لا هو عنده فعلا يعني احنا اكتشفنا ان معظم الحالات اللي كانت بيفترى عليها ويتقال ان هي حالات نفسية ومش عارف ايه ان هي فعلا عندها بؤرة كهربية في القلب وهي بتبقى شكوى حقيقية شكرا لان كتير.
ما كانش علم معروف قبل كده علم كهرباء القلب وكانت الناس بتفترض ان دي مشكله نفسيه ويقعدوا يدوا له مهدئات اه وفي الاخر نعرف ان هي بؤره كهربيه ولما بنكويها بيتحسن العيان جدا فكرت يا يعني دكتور باي نوع من الاشعه اللي عملها دي هو عمل اشعه كتير جدا على ما القلب.
هو كده طب ما عملش رسم قلبي بالمجهود عمل رسم قلب طب وعمل هو- لا بالمجهود لا ما اعرفش لا ما- لا في لو رسم القلب العادي ما ظهرش ممكن نعمله رسم قلب بالمجهود آه.
آه، ممكن يكشف هذه البؤره الكهربيه لو ما ظهرتش وبرضه ما زال بيشتكي يبقى احنا هنضطر نعمل قسطره كهروفسيولوجيه هنعمل دراسه لكهرباء القلب من داخل القلب عن طريق القسطره وهنحاول ننبه كل البؤرات المحتمله لو ظهر في ضربات شاذه او بؤره كهربيه شاذه او ضفيره كهربيه غير طبيعيه نقدر نتعامل معاها آه، بالكي بموجات الراديو ودي بقت عمليه سهله وناجحه وبتجرى في مصر وعملنا منها الاف الحالات يعني من ساعه ما بدانا في تسعينيات القرن الماضي ومن ضمن التخصصات اللي هي المتطوره في مصر جدا بتواكب العالم في المتحضر اعراض بؤره البؤره الكهربيه في القلب ما هي الاحساس سمع بنبض ضربات القلب صوت عالي بس.
الاحساس بنبض القلب الاحساس الخفقان لان هو المفروض ان زي ما انا قلت قبل كده القلب يعمل في صمت يعني برضو من عظمه المولى عز وجل ان انت لو عندك مثلا موتور في عماره مثلا بيرفع الميه مثلا لغايه 10 ادوار او 12 دور اكيد مع كل دوره بيشتغل فيها الموتور تلاقي كلنا بنسمع صوته لكن المولى عز وجل جعل موتور القلب اللي هو القلب آه، يعمل في صمت تام عامل له عمليه عزل وانا يمكن النهارده اوريك غشاء التامور وهو من ضمن وظائف غشاء التامور اللي هو غشاء السلوفان اللي هو بيحيط بالقلب ده الحركه الناعمه والانزلاق لكن ايضا هو كاتم للصوت فبالتالي ما بتسمعش آه، اصوات القلب انت لو شفتي لو انا حطيت السماعه بتاعتي في ودنك لما بسمع القلب وسمعتك الاصوات هتقولي ياه احنا عايشينه كل الاصوات دي جوانا صوت ضربات القلب جامده جدا يعني لو مش معمول كاتم للصوت كنت هتبص تلاقي صوت القلب دب دب دب دب النهار طول النهار واحد عمال يسمع الصوت ده آه، صوت ده الواحد ما بيحسش بيه خالص في العادي طالما الإنسان بدأ يشعر بضربات قلبه ويسمع صوت قلبه تعرفي إن في خلل في كهرباء القلب يعني هو العلامة الأولانية اللي احنا بنعرف بيها إن في مشكلة في كهرباء القلب يقول لي بحس إن أنا بسمع صوت قلبي بحس إن في رفرفة بحس إن في قلبي هيفط من صدري وفي الحالات الشديدة بيبقى الضربات سريعة جدا لدرجة إن هو ما بيقدرش يتكلم بقى ممكن يحصل له هبوط ويحصل له زي مقدمة إغماء في ناس بيغمى عليها والضغط ساعات يوصل صفر يعني لسه جايه لي حاله النبض بتاعها كان بيوصل 300 والضغط بيوصل زيرو ساعه ما بيجي لها الضربات السريعه دي لازم تاخد صدمه كهربائيه سريعه وعمليه انعاش للقلب وتتحط على المونيتور واسعاف داخل عنايه مركزه اتصال جديد ام احمد ايوه يا ام السلام أحمد.
عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله ربنا يجازيك خير على هذا البرنامج يا رب ربنا يخليك بتحبوا ايه بقى في البرنامج كل حاجه والله يا دكتور ربنا يجازيك خير يا رب ربنا يخليك الله يكرمك مم.
لو سمحت انا عندي بنتي عندها 16 سنه وبتاخد الفانا البنسلين اللي هي تعويض المسار كل اسبوعين ولا كل شهر لا انا كنت كانت الافضل اخدها كل اسبوعين بس انا رحت للدكتور قال لي آه، لا تاخدها كل شهر هي بتاخدها من امتى من كام سنه بتاخدها بقى من- آه، حوالي بقالها حوالي خمس سنين دلوقتي خمس سنين آه، كان في نشاط روماتيزمي واضح ولا بالتحاليل ايوه بس كان في نشاط آه، روماتيزمي وسرعه ترسيخ واللوى دي اتشالت ولا لسه لا ما اشتريتش اللي وزن في التهابات في الزور متكرره في ساعات بس مش يعني م- من يوم ما بتاخد الحقنه ما بتجيلهاش الزر يعني التهابات في الزر دي بصي يا ام احمد لو هي بتيجي اكتر من ست مرات في السنه يبقى لازم تتشال اقل من كده خلاص يبقى احنا ماشيين بالحقنه وخلاص هي بتجي لها آه، اكتر من طيب.
ست مرات التهابات الزور
آه، سؤال لحضرتك يا نعم.
دكتور مم.
آه، مو- آه، في اثناء بين الحقنه والحقنه بيجي لها وجع فظيع في رجليها مش عارفه ده اثر ايه ولا آه، اعمل فيها ايه يعني في المفاصل في العظم يعني ولا فين لا في رجلها
في- ال- ال- في في كفه الرجل من تحت من خالص تحت في ال- في كفه الرجل من تحت آه.
بطن الرجل يعني اه والركبه لكن و- وفين تاني والركبه والركبه برضو بتتعب اه طب ما دي معناها ان في بر- ممكن يكون في نشاط روماتيزم كده لازم تعملي التحاليل تاني بص تحللي تاني سرعه الترسيب وتحللي ال- البروتين المتفاعل C في ثلاث تحاليل بروتين المتفاعل C سرعه الترسيب الاجسام المضاده للميكروب السبحي الثلاثه دول مع بعض بيبينوا اذا كان في نشاط روماتيزم جديد ولا لا لو طلعت هذه التحاليل ايجابيه يبقى لازم ندي حاجه مثلا زي كورتيزون او اسبرين بكميات عاليه مع الحقنه الحقنه تمنع الالتهاب وتمنع الإصابة بالميكروب لكن لو في رد مناعي أو زيادة في مناعة الجسم أو نشاط روماتيزمي يبقى لازم نصف الأسبرين بكميات كبيرة ولازم ندي الكورتيزون وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ويمكن بحب أعيد تاني الحمى الروماتيزمية في مصر مختلفة عن الحمى الروماتيزمية في أوروبا وأمريكا والعالم المتحضر ويمكن هم احتفلوا من سنوات في أوروبا وأمريكا آه، تقريبا انقرضت الحمى الروماتيزمية بين الأوروبيين ولو وجدت حالة هناك بتبقى من واحد مثلا من الشرق الأوسط مهاجر أو من إفريقيا أو من الهند وحتى كان في جلسة في المؤتمر العالمي في برشلونة من حوالي خمس سنين وأنا حضرت هذه الجلسة وكان شعارها آه، أطباء إفريقيا لستم وحدكم يعني هم عايزين يقولوا إن إحنا رغم إن الحمى الروماتيزمية انقرضت عندنا في أوروبا إلا إن إحنا عشان قاطرة البحث والمسؤولين عن البحث في العالم مش هنسيب برضه الحمى الروماتيزمية وهندعمكم بالأبحاث وبالأدوية وبالتطوير في هذا المجال اللي أنا عايز أقوله إن لو آه، استنينا لغاية ما العلامات المكتوبة في الكتاب وده خطأ بيقع فيه الدكاترة الصغيرين يمكن أنا مهمتي هنا ورسالتي من خلال الرحمة آه، وظلالها الوارفة ان انا برضو ابين بعض الاخطاء اللي هي بيقع فيها برضو آه، صغار الاطباء واجلو جهالة بعض الناس اللي ما اتدربوش كويس آه، في بعض الناس بتعتمد على الكتب وملهاش آه، تطبيقات كلينيكية وملهاش خبرة عملية فيقول لك ايه انا مش هشخص الحمى الروماتيزمية الا لما اشوف ال criteria حاجة اسمها جونز criteria العالم اللي وصفها اسمها جونز criteria اللي هي الشروط بتاعه جونز لتشخيص الحمى الروماتيزمية الهذي- الحقيقة دي الشروط ما بشوفهاش انا ولا عي- في عيان واحد ولو استنيت لما الاقيها يبقى انا هفوت نص الحالات اللي موجودة في مصر انا بشخص الحمى الروماتيزميه على الشك والاتهام بمعنى ان اللي بيبقى فيه اشتباه ان فيه حمى روماتيزميه عارف اللي هو الوقف على الاشتباه انا بتعامل بالاشتباه قاعده الاشتباه اشتبه ان هو عنده ابدا البنسلين طويل المفعول لان هو لو انت اديت بنسلين طوي- طويل المفعول وما كانش فيه نشاط روماتيزمي مش هيحصل ضرر لكن لو كان فيه فعلا حمى روماتيزميه وانت اهملتها وقلت ده شوية احتقان ده شوية برد ده شوية التهابات بسيطة ده انا ادي مسكن وخلاص وكانت حمى روماتيزمية حقيقية ووصلت الى القلب وعملت تلف في صمامات القلب هتكلف هذا الانسان ان هو يعمل جراحة قلب مفتوح بعد كده ويبقى شبه معوق وانا شفت ناس كتير جدا وشباب يعني انا افتكر واحد شاب دخل لي مرة يعني كان متشخص يمكن قبلها باسبوع عمره ما اشتكى في حياته من حاجة وتشوفه يعني رشيق القوامة مشوق القامة كأنه نجم سينمائي وداخل وأول مرة يعني دوبك جاله شوية نزلة معوية كده الدكتور حط السماعة لا عنده ارتجاع شديد في الصمام العورتي وتضخم في القلب وكان محتاج عملنا جراحة قلب مفتوح في نفس الأسبوع طب عمره ما اشتكى من حاجة فهي الحمى الرسمية في أحيان كثيرة بتبقى صامتة ملهاش أعراض أو تيجي على وجع بسيط في الركبة وياخد مسكن ويقول لك مفيش أو شوية التهابات في الزور بسيطة فعشان كده مهم جدا ان الطبيب ان هو يعمل التحاليل الكاملة ولو لا في تحاليل إيجابية وخاصة الأجسام المضادة يتعامل معها لأنها حمى روماتيزمية اتصال جديد أم محمد محمد محمد مش أم محمد محمد آه علي صوتك شوية ايوه يا دكتور أيوة أيوة حميد
ماشي يا دكتور.
اتفضل آه، بص يا دكتور انا هقول حضرتك بس سريعا.
علي صوتك صوتك واطي ليه هو يا دكتور هو كده أيوة كده كويس تمام آه، يا دكتور انا زمان كان بيجي لي ضربات آه، عاليه جدا عندك كام سنة يا أبو حميد عندي 23 سنه 23 سنة
آه، جات لي من قيمه سنه عملت تحاليل واشعه ورنين مغناطيسي اه قال انا عندي بؤره كهربائيه في القلب أيوة آه، الدكتور بتاعي ما رضاش اللي هو يعمل لي قطره الاول قال لي هتمشي على الكونكور ولو الضربات انتظمت آه، مش هنعمل عمليه بس ما لقيتش ان في نتيجه وعملت العمليه في القصر عيني قسطره اه كنت عايز اعملها بالجهاز الكاربستريشن اللي هو الثلاثي الثلاثي اللي هو تخطيط اه الأبعاد اه فالدكتور لما عملها لي عملها لي بالقسطره العاديه قال لي انت مش محتاج انا عملها لك بالع- بالجهاز الجديد لان انت الضربات عندك واضحه جدا اه فبعد ما عملتها يا دكتور آه، انا حسيت بنسبه الضربات انها قلت شويه بس لسه لغايه دلوقتي موجودة موجوده مم. طب هي كانت نوعها ايه يا محمد ايوه يا دكتور قالوا لك نوعها ايه طالعه من الأذين ولا من البطين آه، بالبطين يا دكتور بطينيه من البطين الايمن اه البطين الايمن يا دكتور مظبوط اللي هي اسمها RVOT من ال outflow tract تمام يا دكتور هي كده.
بطينية، تمام طب ما دي بقى تحتاج غالبا طالما اتعملت بالطريقه دي وما راحتش يبقى انت محتاج نعملها لك بالبتاع ده انت ممكن تعدي عليا ونرتب لك ان شاء الله نعملها لك بالجهاز التخطيط آه، ثلاثي الابعاد اللي بيعمل خريطه مجسمه بحيث تبقى النتيجه بتاعتها احسن ان شاء الله تمام يا دكتور بس آه، نسبه نجاح يا دكتور ب- ان شاء الله تبقى فيها نسبه شفاء ده هي دي من احسن الحاجات اللي بتستجيب لان انت قلبك سليم الرنين المغناطيسي مطلع القلب سليم صح يعني المفروض ان هي الضربات البطينيه احنا لسه عاملين ح- حالتين في قسم طب القلب في الزقازيق رحت ساعدتهم في حالتين الاسبوع ده وكان من نفس النوع اللي بيقول عليها ال RVOT اللي هي من ضربات ال- طالعه من البطين الايمن من المخرج بتاعه قاعده القلب الحقيقه النتيجه بتاعتها كويسه جدا وخاصه لو كان عضله القلب سليمه يعني لما بيكون البؤره الكهربيه طالعه من البطين الايمن ده نوع حميد جدا والاستجابة بتاعته بتبقى كويسة قوي وهي بيسموها ان هي catecholamine sensitive يعني هي بتستجيب آه، وبتنشط آه، في وجود تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي والمادة الكيماوية اللي هي ال mediator او اللي هي المادة الكيماوية البسيطة بتاع الجهاز العصبي السمبثاوي اللي هي الادرينالين وعشان كده انا برضو اللي هو الناس اللي عندهم المرض بتاع ال- البؤره الكهربيه اللي موجوده في البطين الايمن بالذات اللي هي ال outflow tract اللي هو مخرج البطين الايمن تحت الشريان الرئوي يعني ده مثلا البطين الأيمن وده الشريان الرئوي اهوت متفرع فهي بتبقى موجودة هنا كده يعني هي بتبقى موجودة هنا كده تحت البطين الأيمن بدخل لها من داخل القلب عن طريق الوريد وسهل قوي الكي بتاعها وبتبقى نتيجتها كويسة بإذن الله تعالى آه، لكن مهم جدا في الحالات دي لأن زي ما قلت إن هي بتستجيب وتتفاعل مع الجهاز العصبي السمبثاوي الإنسان يتحلى بالهدوء والسمت والطاعة والانقياد للمولى عز وجل والتصالح مع النفس ومع الأهل ومع الجيران ومع آه، المجتمع ويبقى بعيد عن الانفعالات ويعتدل في مشاعره بقدر الإمكان ولا يغضب ولا يتوتر ولا ينفعل ولا يحسد ولا يبغض ولا يكون متوتر في معظم الأوقات لأن هذا التوتر يؤدي إلى تأجيج هذه البؤرة داخل القلب اتصال جديد رزق
ايوه أيوة يا يا دكتور رزقه السلام عليكم وعليكم السلام والله يا دكتور احنا عندنا حالة كده بنتي وضعت من من شهرين اه طفل آه.
طفل ف- فبعد 40 يوم لقينا في بقها بتزق كده وعينيها بتتقلب و- وحالة يعني غريبة حالة موت كده بيزرق اه بتزق آه.
بقها اللي بتزق بس وعينيها بتتقلب اه ف- فالمهم يعني حالة موت البت بتسيب بتسيب كده في بعضها تمام.
فالمهم رحنا عملنا كشفنا آه، عند دكتور قلب عمل له ايكو لقوا فيه فتحة في القلب آه، 7 مللي بين الاذين ولا بين البطين بين الأذن الاذين الايمن والايسر ولا البطين الايمن والايسر الأيسر اه اه ف... ف... فالمهم الدكتور بتاع القلب قال لي مش منها الحاله اللي بتجيلها دي مش منها آه.
عملنا رسم قلب ورسم مخ وعملنا كل الحاجات دي ولكن يعني أخ- الموضوع ده بيجي لها صح ما بتدفى شويه بتسخن اه فمعلش يعني في ناس كده برضو قال لك في عندهم فتحه بيجي لهم الحاله دي الدكاتره بتوع القلب بيقولوا لا مش منها يعني هي بتزرق اه وبتروح خالص بتروح نعم بتروح خالص اه خالص يعني بتبقى حاله موت اه طيب انا كده تقريبا عملت تصور عن التشخيص بتاع الحاله بتاعتها هو طبعا الثقب ده اذا كان كبير يبقى لازم نتدخل 7 مللي 7 مللي ده لازم يتقفل مش هيتقفل لوحده ده اه يعني ده غالبا هيحتاج تدخل آه، جراحي او عن طريق القسطره لغلق هذا الثقب ودلوقتي بقوا بيعملوها في سن صغير جدا ما عادوش بيستنوا بقى لما تكبر ما هو يعني- عندها شهرين آه، مش العبره بالوزن العب- قصدي مش العبره بالسن العبره بالوزن يعني هي لو وزنها كويس 5 كيلو كام كيلو هي 5 كيلو 5 كيلو ممكن تعملها ان شاء الله فممكن تعمل العمليه دي وفي خلال العمليه بقى هنقدر نشوف اذا كان فيه اختلال كهربي في القلب يعني انت الوصف اللي بتقوله ده عامل زي الاختلال الكهربي البطيني يعني الناس اللي عندها اختلال كهربي بؤره كهربيه في البطين آه، ممكن تكون بيجي لها هذا التوقف في القلب او الازرقاق او آه، هبوط النفس الوصف اللي انت بتقوله ده انا اقول لحضرتك المواقف يعني هل اللي بيحصل لها دي من من من الخرم ولا غير ال اه في الغالب انا ما عنديش سبب تاني انا ه- يعني دلوقتي خلاص في سبب واضح آه.
يعني مثلا واحد حرارته عاليه وزوره ملتهب اقول لا ادور على سبب تاني ما خلاص هو ده اللي عامل ده ما فيش- فهو برضو أنت عندك ثقب في القلب.
كويس وكله كويس بص فهمني الثقب ده حاجه مش طبيعيه المفروض الواحد بيتولد القلب بتاعه ما فيش ثقوب الاذين الايمن مفصول عن الاذين الايسر والبطين الايمن مفصول عن البطين الايسر والاورطه مفصول عن الرئوي اي توصيله بين الاثنين يعني احنا بنوصل دم ازرق بدم نظيف فهو انت عندك وصلت بين الدورتين الدمويتين عشان كده ممكن تزرق فهي ممكن مع المجهود مع الانفعال مع العياط مع الرضاعه يجي لها الازرقاق ويحصل تسارع في نبض القلب يحصل لها الهبوط طيب و- فانا ما عنديش تفسير للي بيحصل لها ده غير الثقب ولازم اتعامل مع الثقب قبل ما يوسع عن كده وقبل ما يحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وعضله القلب تتاثر طيب ونيجي في لحضرتك يا دكتور ولا اه ممكن تيجي عندنا قسم اطفال القلب في معهد القلب متطور جدا وممكن يعمل الحاله وان شاء الله تبقى نتيجتها كويسه احمد السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور اتفضل حضرتك كان عندي ضيق وارتجاع في المترالي تمام من امتى آه لا ده بقاله سنين يعني مثلا 12 سنه دلوقتي انت عندك كم سنه يا احمد انا عندي 33 سنه 33 سنه عندك ضيق و- وارتجاع في الصمام التراني نتيجه روماتيزم في القلب اه نتيجه نتيجه روماتيزم حمى روماتيزميه بسبب اللوز والكلام ده طيب ايه المشكله دلوقتي المشكله دلوقتي انا في ارتفاع في ضغط الدم على طول يعني مثلا الضغط عندي ما بيقلش عن آه، 140 100 على طول كده ما باخد كونكور ومفيش فايده برضه بدا يظهر ضغط الدم من امتى يا احمد نعم بدا يرتفع من بقالي امتى حوالي يجي سنتين دلوقتي يا دكتور من سنتين بدا يعلى ضغط الدم اه
طيب آه، واضح ان انت ملخبط في الاكل وزنك زياده
يعني انا وزني حاليا دلوقتي 90 وهي طولي 174 سم طيب في زيادة في الوزن لازم تنزل على الأقل 10 كيلو 10 15 كيلو اه لو عرفت توصل ل 70 وزنك مش هتحتاج ولا كنكور ولا حاجة لعلاج ضغط الدم يعني أنا بجيب لك من الآخر أهو يبقى لازم تعمل نظام رجيم غذائي صارم قاسي وإحنا ربنا عمل لنا يعني حصة تدريب سنوي على الرجيم اللي هو صيام رمضان يعني هو الهدف من صيام رمضان ده نتعلم إزاي ننظم أكلنا ونقلل أكلنا وده يعني صوموا تصحوا وأن تصوموا خير لكم يعني الصيام ده جزء من العلاج بتاعك يا أحمد فلازم تقلل الأكل بتاعك بقدر الإمكان تقلل الم- المخللات والملح ولو كنت مدخن تبطل التدخين فورا فورا كانش الحمد لله والشاي والقهوة والمشروبات الغازية كل الحاجات بس هي كوباية- الشاي كوبايه واحده بس في اليوم الصبح طيب المشروبات الغازية والحاجات دي كلها لا الغازيه ممكن بشرب اه لا دي تبطلها لان دي بترفع الضغط والعرقسوس والعرقسوس لو انت من اللي بيحبوا العرقسوس ما ينفعش ليك في رمضان ده بيرفع الضغط والتمر والكلام ده كله لا التمر كويس انما العرقسوس لا انت بالنسبه لك انا بقول لحالتك يعني في ناس العرقسوس مفيد ليهم اللي عنده مثلا ربو شعبي لكن اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم لا ما ياخدش عرقسوس لان العرقسوس بيرفع ضغط الدم ده تنبيه لكل الصائمين اهو او اللي هم داخلين على الصيام العرسوس ده مشروب بينتشر في رمضان وتلاقيه على معظم المواد المصرية فانت بالنسبة لك العرسوس ممنوع والمشروبات الغازية والاكلات اللي فيها مخللات يعني الترش بتاع رمضان ده لا ما ينفعش لان ضغطك كده مش هينزل والخسسان يعني تحاول تستفيد من الصيام توزن نفسك في اول الشهر وتوزن نفسك في اخر الشهر لو لقيت وزنك زاد يبقى انت ما صمتش يا احمد لازم وزنك ينزل في اخر رمضان فده جزء من علاجك يعني ترضي المولى عز وجل وتساعد على اصلاح الحالة المرضية بتاعتك وان تصوموا خير لكم صوموا تصحوا نعم انا بصوم الحمد لله طيب انا بقول لك صوموا تصحوا ده يبقى في الايام العادية يعني انت في الايام العادية ممكن تصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام ثلاثة ايام البيضاء في كل شهر هتلاقي نفسك بتصوم يوم وتفطر يوم وكان المصطفى يقول خير الصيام صيام أخي داود يصوم يوما ويفطر يوما ونظام الرجيم الحديث جدا في أوروبا كل الأبحاث بتقول أفضل طريقة للنظام الغذائي ان هو الواحد يوم يبقى very tight يعني نظام غذائي صارم اليوم اللي بعديه يفوت شوية زي ما أنا بقول كده يعني تصوم يوما وتفطر يوما دي أحسن طريقة لتقليل الوزن وإذا احتاجنا دوا للضغط هناخده بس زي ما قلت لحضرتك لو قدرت ان انت تتخلص من الوزن يبقى انت مش هتحتاج تاخد ادويه للضغط اتصال يمكن يبقى الاخير النهارده مدام علي صوتك شويه يا شيماء مدام شيماء ايوه علي صوتك يا شيماء ايوه ازي حضرتك يا دكتور ازيك يا شيماء ازي حضرتك يا دكتور انا عملت تحاليل ESR اه فطلعت 25 وال normal ال normal بتاعها من 1 ل 15 لا ما هي عاليه شويه ده الساعه الاولى والساعه الثانيه
لا هو ده التحليل واحد واحد بس عملت سي رياكت بروتين سي ار بي لا ما عملتش بس طب- انا انا تعبانه جدا عندي الم في المفاصل طب ما لازم تعملي بقيه التحاليل يا شيماء يعني هتعملي C-reactive protein CRP او البروتين المتفاعل C وهتعملي حاجه اسمها ASOT او anti-streptolysin O titer او الاجسام المضاده للميكروب السبحي ده التحليل الثالث الثلاث تحاليل دول بنسميهم battery of investigation of rheumatic fever او مجموعه حزم التحاليل النشاط الروماتيزمي او الحمى الروماتيزميه وعشان نستبعد وجود نشاط روماتيزمي عندك لو طلعت لا قدر الله ايجابيه يبقى لازم هنستمر او نبدا نتعاطى البنسلين طويل المفعول مع بعض الاسبرين او الكورتيزون حسب الحاله وهتحتاجي برضو تعملي من باب الوقايه والاكتشاف المبكر آه، فحص للقلب بالموجات الصوتيه عشان لو في حاجه في الصمامات نعرفها من بدري احنا خلاص يعني الوقت ازف ووقت البرنامج يمضي سريعا ودايما الأوقات الطيبة بتمضي سريعا والعمر هو في الأساس هو نبضة أو لحظة وقطار العمر يمضي سريعا والمهم أن الواحد يغتنم اللحظات بتاعته في الخير والتواصل والاتصال بالمولى عز وجل وفائدة الناس وينفق عمره فيما يفيد الناس ولا ينفقه في اللهو واللعب ويضيعه في في الباطل حتى يكون له لا عليه في نهاية هذا اللقاء يعني أحب أذكر تاني باللي هو محور حديث النهاردة الشغاف والآية المعجزة شغفها حبا التي حددت مكان الألم ومكان أعصاب الإحساس في القلب في البريكارديوم أو غشاء التامور الخارجي اللي هو الشغاف ودي سبقت به العلم الحديث وتشريح القلب الحديث بحوالي أكثر من 14 قرن من الزمان مما يدل على أن هذا الكتاب أتى من لدن حكيم عليم وبرضو مصداقا لقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وإحنا في كل حلقة آه، نتأمل في الآيات في الله وفي أنفسنا ونتأكد ونتبين ونجدد الإيمان ونجدد العقيدة لأنه الحق من عند الحق إلى أن ننتهي إلى دار الحق إلى اللقاء الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن يتواصل نبض الحياة والسلام عليكم ورحمة الله